وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله جميلة اللحية ديك ربنا يطولها كمان وكمان انت بحبك في الله آه كل اللي ما كانت لوش لحية وانا باتت له لحية و... او اللي كانت لحيته مقصقصة وطولت شوية انا بفرح بيه فربنا يفرح قلوبكم بطاعة الله آه هنا مدرسة ربانية الجالس فيها يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا فرع التزكية من مدرسة الربانية وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وفيه كتاب ذم الغضب والحقد والحسد يقول الشيخ عليه رحمة الله ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين اعلم أن الغضب شعلة من النار وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين فإن شأن الطين السكون والوقار وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب لذا تجد الغضبان تجد الغضبان يتحرك ويضطرب ويعلو صوته ويزبي ويرعد ومن نتائج الغضب الحقد والحسد ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني قال له لا تغضب فردد عليه مرارا قال لا تغضب وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب الحديث اسناده حسن سيدنا عبد الله بن عمر خايف لربنا يغضب عليه هي دي يا جماعة نريد أن نزرع الخوف في قلوبنا تزرع جوه قلبك خوف من ربنا يبقى مزروع جوه قلبك خوف خايف عايش مرعوب يا جماعة اللي خايف رأى رجل رجلا من السلف يجلس مستوفزا قال ما لك تجلس هكذا قال المؤمن لا يطمئن قلنا ان من اسباب نزع الايمان الطمأنينة على الايمان الامان على الايمان لان ربنا قال كده ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ما تطمنش اوعى تطمن خليك خايف خايف لينزع منك الإيمان خايف لا تشرك بكلمة فتهوي بها في النار سبعين خريفا خايف لا تخذل خايف لا تسوء خاتمتك خايف لا تكون مكتوب في أم الكتاب شقيا خايف لا تكون عملت معصية فاطلع الله عليها ورآك عليها فمقتك خايف الناس اللي عماله تشتكي ليل ونهار مش حاسس بالصلاة مش حاسس بالذكر مش حاسس بالقرآن مش حاسس ليه حالة بينك وبين قلبك في حيلولة حاصلة قلبك مش حاضر الكلام ده كله نتيجة هيجي معانا في درس العشاء ان شاء الله الغفلة لقد كنت في غفلة من هذا غفلة في غفلة أطبقت غفلة ايه يا ابني عارف يا بصفر انت غفلة ايه عايش حياته بياكل ويشرب وينام ويروح الشغل ويرجع من الشغل ويروح الكلية ويرجع من الكلية ويتجوز ويتكلم ويروح مع ده ويحكي مع ده عايش حياته دي اسمها الغفلة قال لا امال اللي مش غافل يعني ما يعيش حياته لا يعيش خايف اللي مش غافل بيحاسب على الكلمة ويحاسب على النظرة ويحاسب على اللفتة ويحاسب على الحركة بيحاسب مش غافل صاحي م- م- مركز متيقظ لكن اللي غافل اه عمال يلت ويعجب في كلامه خلاص ويرجع يقول مش قصدي غفلة عشان كده بنقول ايه ان سيدنا عبد الله بن عمر كان خايف ده انا عايز اقول اكتر من كده عايز اقول ان سيدنا ابراهيم الخليل كان خايف بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام سيدنا ابراهيم خايف لا يعبد الاصنام خليل الله اه سيدنا النبي كان خايف اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم صلى الله عليه وسلم فالخوف ده فين في قلوبكم ازاي تزرع الخوف في قلبك المراقبة انك تبقى حاسس ان ربنا سمعك وشايفك وقريب منك وهيحاسبك حس دي شايفك وعارفك قريب منك سمعك وهيحاسبك على كل ده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي جوه دماغك اللهم استرنا واللي جوه قلبك ربنا شايفه وفي حاجة اسمها امتحان القلوب امتحان القلوب ان لو في حاجة مش نظيفة في قلبك وانت لا اتكلمت ولا عملت ده هي بس في قلبك في قلبك ان انت بتحب بتحب الاغاني في قلبك ما بتسمعش اغاني بس دي فين في قلبك ربنا هيبتليك عشان يطلع اللي في قلبك ده اسمه امتحان القلوب هيبتليك ازاي يبعت لك شيخ يقول لك الاغاني حلال ويجيب لك أدلة على إن الأغاني حلال امتحان بقى أنت عارف وعلى يقين إنها حرام بس لما حد جه يلبس عليك دينك وانت اصلا مفتون من جوه بقى بيحقق الاحاديث وبيسمع ام كلثوم ايه ده حلال طب انت شايف ان كده حلال يتفقان قال لا انا مش شايف بس الشيخ بيقول هي دي الفتنه الفتنه ان تستحل ما كنت تراه حراما ف خاف عارف انا عايز اقول لك حاجه يا ربنا يكرمك ويتوب علي وعليك ويغفر لي ولك والسامعين اشمعنى دلوقتي قلتوا امين يعني آه عايز اقول لك حاجه لو واحد شايف امر فيه قولين فخد بالاسلم في ناس بتقول حلال وحرام وناس بتقول حرام يعني مثلا ايه اللحمه المستورده الشيخ ابن باز عليه رحمه الله بيقول حرام والشيخ ابن عثيمين بيقول حلال مباح انا سبتها لله لو جيت يوم القيامة هأسأل سبتها ليه ردوا عليا لكن لو كلتها هأسأل كلتها ليه أضل طلع رأي ابن عثيمين غلط تروح فين ببساطة هي المشكلة الكبيرة انك ما تقدرش تقول لربنا يا رب ابن عثيمين هو انا ارسلت لك ابن عثيمين انا ارسلت لك محمد وانت عارف ان اللحمه المستورده دي واقعيا انها يا اتذبحت يا ما اتذبحتش لكن بيغلب على ظنك انها ما اتذبحتش ما بيذبحوش علشان الدم ده بيتقلها فهم مش عايزين يصفوا الدم انا ما بقول لك انا رايي انها حرام بس ال ال مش مش مش بس يعني بقول اللي ياخد براي ابن عثيمين انا لا لا انكر عليه عليه رحمه الله اسال الله ان يرحم المشايخ اجمعين يا رب ويغفر لهم ويعلي في الجنه درجاتهم وابويا واخويا وموتاكم امي آه لا ممكن عليه يعني واحد يقول لي اللحمه المستورده النهارده ب 20 جنيه واللحمه البلدي ب 70 جنيه احنا ما نقدرش نجيب لحمه بلدي انا عن نفسي اقول ان شاء الله ما عني كلت لحمه مش لازم اكل لحمه والواحد لو ما كلش لحمه يجرى ايه ممكن يموت يا اخي انا قلت لكم قبل كده لو واحد قعد شهر رمضان ياكل بس عيش حاف وميه اخر الشهر يموت الدكاترة يقولوا بالعكس صحته تبقى احسن واحد بيقول لي الشيخ عبد السلام ربنا يكرمه راجل طيب قال انت لازم تخس شويه قلت له والله انا نفسي اخس شويه قال لي شوف انا عامل رجيم رائع يعني باكل كل حاجه ربنا مش حارمني من حاجه باكل كل حاجه بس ما باكلش الرز نهائي ولا المكرونه ولا العيش ولا اللحمة ولا باكل ولا تاكل ايه يا شيخنا قال لي باكل خضار فاكهة بس بس باكل كل حاجة اهو طب يعني لو اردت انك انت تاكل زبدية ولا جبنة قال لي بالخيار الخيار ده هو العيش بتاعي اقصد ايه هو عامل كده ربنا يكرمه عشان يخس وفعلا خس النص يعني النص النص يعني من من 160 ل 80 70 75 فالشاهد ايه خلاصه الكلام ان حتى النسوان اللي عايزه تخس بتضحي كتير صح ولا لا بيضحوا عشان ايه الرشاقه انت ما تقدرش تضحي عشان ربنا وتاخد ثواب وتاخد اجر وتاخد الجنه كتير بضرب المثال ده ان الواد بتاع الثانويه العامه بيذاكر 20 ساعه في اليوم انت عايز الجنه الجنه اغلى من الثانويه ولا لا يا ابراهيم الجنه اغلى من الثانويه الجنه اغلى من الثانويه انتوا مش مصدقين ولا ايه فالجنه ممكن انا اسهر لها 20 ساعه ما بتسهرش ليه ما بتقومش النوم ليه يعني هو الولد اللي بيذاكر بتاع الثانويه العامه ده مقتنع بالكلام اللي بيذاكره اهو بيذاكره قرف رغم انفه انت بقى لو مسكت القران بمزاجك حاجه جميله ورائعه بس رغم انفك مش تدخل الجنه ذاكرها كده ذاكرها كده اللي بيقول لي نفسي مش مطوعاني اضغط عليه غصب عنك بالعافيه ما انا قلت لكم قبل كده انا مجرب مع نفسي ان لو لقيت نفسي مش يعني صحيت كده ومش عايز اقوم قلت بصلي ركعتين خفاف وبعدين ربنا يفرجها صلي ركعتين بان اعطيناك وقل والله احد وتسبيحتين ثلاثه في الركوع والسجود وخلاص كده وخلاص السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر قبل ما افكر تانيين وبرضه بقى ايه باذا جاء نصر الله والفتح قل اعوذ برب الفلق السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله اكبر اضحك عليها بعد كده هتجيب بقى بالبقره ولا عمران بس لما تعدي حته مش قادر مش قادر مش قادر يعني اصلي يمكن الواحد يصلي من غير نفس اه ممكن يصلي من غير نفس يعني اصلي من غير تركيز اصلي من غير تركيز اصلي من غير خشوع ايوه اصلي من غير خشوع وبعد كده هيجي الخشوع اقرا القران افتح واقرا صفحه والثانيه والثالثه والرابعه وبعد كده مع الخامسه هيجي التركيز وحضور القلب والتذكر هي دي لكن انك انت تسيب نفسك هتضيع قال ابن عمر يا رسول الله ماذا يبعدني من غضب الله قال لا تعطى وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة اللي بيصرع الآخرين المصارع المصارع اللي هو مصارع اللي هو يعني المصارع عارفين انتوا المصارع اللي بيصرع الناس بيغلب الناس اللي بيغلب الناس مش الشديد اللي يغلب الناس الشديد اللي يغلب نفسه عن عكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه اللهم إنا نعوذ بك من شر الغضب وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا قلنا لها الرأس حرام وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فرد الغضب بالكظم احنا بنقول ان قلت لكم الاسبوع اللي فات في الدرس الاسبوع الاربع اللي فات ان من عيوبي ان انا سريع الغضب طب ما تغضبش حاضر وبغضب لا تغضب حاضر ان شاء الله مش هغضب حاضر حلها ايه اكظم ما دام ما انتش قادر ما تغضبش لما تغضب ها اكظم غيظك اكظم ولما تشوف حديث سيدنا النبي صلى عليه ما تجرع عبد جرعة خيرا له عند الله من جرعة غضب كظمها لوجه الله لما تأمل يا أحمد يا ابن ماهر الله يرحمك لما تأمل كلمة جرعة وتجرع عارف تجرع يعني ايه اه بلعها كده بيتجرع الماء فكأن الغضب عايز ايه قولوا يخرج حاجة يخرج كلام يخرج شتيمة يخرج زعيق يخرج قرارات فأحسن حاجة عند ربنا ان انت ايه ابلعها ما تطلعهاش حتى لو اضطرك طبعك ان انت تغضب فلما تغضب اكظم اكظم ولذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نصح الراجل انه يسكت واذا كان واقف يقعد اذا كان قاعد يرقد امتص غضبك قال قال له ايه قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة سكن الغضب بالإيه التؤدة اللي هي إيه يا أخي البطء التباطؤ يعني ما تاخدش قرار وانت غضبان ما ما تتحركش وانت غضبان التؤدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة من الله والسرعة من الشيطان والعجلة من الشيطان التؤدة من الله والعجلة من الشيطان التؤدة خليك متئد آه بسكون وتمكن بهدوء بطيء ولكنه اكيد المفعول وسكنه سكن الغضب بالتؤدة واياك والعجلة فانك اذا عجلت اخطأت حظك استعجل ليه اصبر هجيلك بس العجلة وإذا عجلت مش هتطول اللي انت عايزه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان ما تستعجلش ادي احنا عايشين ورزقك هيجيلك وقدرك هيصيبك ولو سديت على نفسك مئة باب برضه رزقك بيطردك عشان كده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لن نفث روح القدس في روعي في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب جمال الطلب يعني هتاخد رزقك هتاخده هيجيلك هيجيلك بس انت اصبر واطلب رزقك بجمال اجمله في الطلب جمال الطلب قال وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إن عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولك ولا تكن جبارا عنيدا إياك والعناد والجبروت ما تبقاش عنادي امبارح بقول له ليه يا ابني تكئبه صاحبك مكتئب منك ليه تكئبه انا كده اللي يكئبني اكئبه ودي اخلاق المسلمين ودي طباع المؤمنين لا بالعكس اللي يكئبني اسعده مش ربنا قال كده ولا تستوي الحسنة السيئة ها؟ من التي الكآبة احسن ولا السعادة بس ادفع بالتي هي احسن اعمل الاحسن وروينا ايه حكاية روينا دي صيغة تمريض يعني ايه صيغة تمريض اه يعني ما بيقولكش الأس- السند لان السند بتاعه في حاجة فالكلام ده تصدقه تصدقه ما تصدقوش زي بعضه تعمل بيه تعمل ما تعملش انت حر ما هواش ثابت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن آه، يعني روينا ان ابليس هو ابليس قال لمين يعني فعشان كده يقول لك روينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة اوعى تكون رجل حديد حديد يعني ايه الحدة اللي هم بي- اللي هو كتير من الناس او بعض الناس النهاردة يفتخر ان هو يقول لك اصلا انا نرفز هي دي حديد اياك والحده فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة قال يعني إذا نصبت الحد فخ بامرأة يبقى هيقع هيقع وأنا كتير زمان قلت ان المرأة اي امرأة في الدنيا قنبلة موقوتة فابعدها عنك ابعد عنها لانك لا تدري متى تنفجر فيك لكن هي كده كده قنبلة هتنفجر وهتأذيك هتضرك فأسلم شيء ابعد عن النسوان عشان كده ربنا قال ولا تقربوا الزنا مش لا تزنوا قال ايه لا تقربوا عشان كده ربنا جعل للمرأة ألف حجاب بيتها حجاب وقرنا في بيوتكن وجعل لها التغطية انها تغطي وجهها ولا يظهر منها لا شعر ولا ظفر و- وح... ده حجاب تاني حجاب تالت ألا تعامل إلا من وراء حجاب حجاب رابع ألا, ت... ألا يتعامل معها إلا من خلال وليها حجب كتير بينك وبين النساء اللي بيخترق الحجاب أي حجاب منهم بيوصل للآخر قلنا قبل كده ان ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة هي كده يعني بدأت تتعامل بأي صورة من الصور هتغلط هتضيع هتضيعك فأسلم حل خليك بعيد كل النساء دي كلمة مصطفى صدق الرفعي كل النساء مصائب على الرجل إلا زوجته وكل الرجال مصائب على المرأة إلا زوجها مصيبة وإياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة البخل نعوذ بالله من البخل وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل الصبر هنا المقصود به الم- ال- الم- المر الشيء المر الصبار يعني العسل والغضب عدو العقل وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فمتى غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فإن كان الغضب صدر ممن فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فصار حزنا ولذلك يصفر اللون وإن كان الغضب من نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب فالانتقام هو قوت قوت لقوة الغضب والناس في قوة الغضب على ثلاث درجات إفراط وتفريط واعتدال فلا يحمد الإفراط فيها لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم لأنه يبقي لا حمية يبقى لا حمية له ولا غيره ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب مذموم فينبغي أن يطلب الوسط بين الطرفين عمالين يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لدرجة ان واحد اتسب الدين قدامه وما يغضبش يبقى كده الغضب صح ولا غلط غلط لازم تغضب حمية حمية لدينك حمية للشرع حمية لله حمية لرسول الله احنا متعصبين لربنا ولسيدنا النبي ولدين الاسلام صلى الله عليه وسلم لذلك ما بنقولش اقتل الغضب تماما لا لازم يبقى فيك غضب بس غضب زي ما قلنا كده ان ابن قيم لما اتكلم على ان انسان في غضب الحل ايه اكتمه ما اقدرش اكتمه قال لك احسن حل انك تصرفه فيما يرضي الله يبقى خلي غضبك ده كله حمية لله انك تغضب لله اذا رأيت حد ما بيصليش تبقى غضبان رأيت حد بي واحدة متبرجة تبقى غضبان رأيت ان في تقصير في العبادة ببيتك تبقى غضبان ويشتد غضبك في هذه الامور عشان تصرف قوة الغضب فيما يرضي الله واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود الدنيا في وجهه ويكون, ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بدخان وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء النار فكذلك يفعل بالقلب والدماغ وربما زاد الغضب فقتل صاحبه نعوذ بالله من شر هذا ومن آثار الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب واستحالة الخلقة وتعاطي فعل المجانين ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال ومعلوم أن قبح الباطن أفضل أريد أن نكتفي على هذا اللهم يا أرحم الراحمين يا غافر الذنب يا قابل التوب يا حنان يا منان يا لطيف يا رحمن يا ودود يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اللهم إنا نسألك أن تصلي على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أفض علينا من نعمائك وأنزل على قلوبنا سكينة رجائك اللهم قدنا وخذ بنواصينا إلى مهابط رحماتك اللهم خصنا بفضلك وعمنا برحمتك وألزمنا صراطك ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ندفع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا واصرف من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن اللهم قنا شر نفوسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إني عبدك ابن ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا العمل بالقرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا هداية القرآن وارزقنا شفاعة القرآن واجعلنا من أهل القرآن رب نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فاللهم استجب دعاءنا وتقبل عملنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين وصلى الله وسلم